نبي الوفاء مع المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم أخويا وحبيبي عنوان درسنا الليلة دي وعنوان النبي وبر الوالدين عايزين نحس ونستشعر ان احنا داخلين على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة وزي ما بنقول كل مرة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم داخلين على النبي عليه السلام فلقيناه قاعد مع بعض الصحابة وبيقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم وهو بيتكلم معاهم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة من حب النبي ومن رحمة النبي خايف على الأمة خايف إن هم يعبدوا ربنا ويتقربوا إليه بالفرائض والنوافل وبعد كده لا تقبل منهم لا فريضة ولا نافلة من حب النبي عليه السلام ومن خوفه على الأمة بيقول لهم خدوا بالكم الثلاث حاجات دولت ممكن ما يقبلش معاهم لا فريضة ولا نافلة أول حاجة العاقل والديه الثاني المنان الثالث المكذب بالقدر علشان كده عنوان درس الليلة بعنوان النبي وبر الوالدين بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم عايز أقول لإخواني وأحبابي و- و- وعيلتي اللي أنا بحبهم وبتقرب بتقرب إلى الله بحبهم أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة فاكر آخر مرة قبلت فيها إيد أمك أو أبوك وفاكرة حضرتك آخر مرة قبلت فيها إيد الأم أو الأب بقول بالله عليكم وقبل ما نبدأ درس الليلة دي وقبل ما نتعايش الليلة دي في هذه الليلة المباركة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم كل واحد قاعد وجنبه أمه أو أبوه يقبل إيديهم ويتقرب لربنا سبحانه وتعالى بتقبيل إيد الأم والأب واعتبرها قربة وعبادة بتتقرب بها لربنا سبحانه وتعالى ولو الأم والأب بعاد عنك كأن تكون مغترب في أي مكان فادعي لهم ولو كان مفيش أم مفيش أم ولا أب أو كانوا ميتين أو حاجة زي كده فادعي لهم برضه إن شاء الله ربنا يرحمهم رحمة واسعة ويجمعنا بهم يا رب في الفردوس الأعلى بعد أيام بالتحديد كده يعني بعد حوالي آه، آه، تلات أربع أو خمس أيام هتحتفل أو هيحتفل بعض الناس بعيد الأم وعايزين نقول يا جماعة ديننا أعظم من كده ألف مليار مرة إسلامنا إسلام الكرم والجود والعطاء بفضل الله سبحانه وتعالى عمر الإسلام ما هيبخل على الأم بأن هو يحرمها من البر 364 يوم في السنة ويجي في اليوم ال 365 ويقول لها هو ده بر الأم والأب هو دوت بر الوالدين في يوم فقط نحصر البر في يوم عيد الأم إسلامنا خلالنا عيدين فقط عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأم ملوش أصل في الإسلام وده ليه؟ عشان ما نظلمش الأم المسكينة واحنا خدنا الموضوع دوت من الغرب الغرب لأن أصلا في ما بينهم جفاء لا يخطر على قلب بشر ويمكن احنا لما سافرنا بره أمريكا والدول التانية لقينا إن الأب والأم بعد سن أولادهم لما بيبلغ, لما بيبلغ سن ال 15 سنة خلاص الولد بقى حر في حياته والبنت حرة في حياتها والكل بيبعد عن الكل وبعدين يا دوب في يوم عيد الأم اختاروا يوم عشان يجمعوا الأسرة وعلشان الابن يروح يسلم على أمه وأبوه والبنت تروح تسلم عليهم فاختاروا يوم 21 مارس علشان الابن يروح مرة في السنة يسلم على أمه ويجيب لها هدية ويقدمها وهو ده بر الوالدين عندهم احنا إسلامنا أعظم من كده ألف مليون مرة إسلامك أخويا وحبيبي واعتز إن أنت راجل مسلم واعتز إن أنت مسلمة إسلامنا بيوجب علينا بيوجب واجب علينا فرض وبيوجب علينا إن احنا نبر الأم والأب طول عمرهم وطول أيام السنة وليل ونهار وفي كل لحظة بنبر الأم والأب وحتى بعد موت الأم والأب برضه بنفضل نبر الأم والأب ونعمل خيرات كتيرة هتسمعوها النهاردة فبر الأم والأب لا ي... لا ي... لا يقتصر على فقط يوم 21 مارس لأ ده بر الأم والأب بفضل الله ومش الأم وبس ما الأب ليه دور كبير جدا أي نعم حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك والأم ليها ثلاث أرباع البر والأب ليه الربع الباقي لكن عايز أقول إن مهما كان برضه السنة كلها لازم تكون بر للأم والأب ولازم نكرمهم ونزود جرعة الحنان للأم شوية أي نعم حقها طبعا الأم تعبت وشقيت عشان, ال- عشان الأولاد وليه ربنا اختصها بثلاث أرباع البر والنبي عليه السلام قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك لأن هي يعني بتربي مع الأب وبتتعب مع الأب لكن انفصلت عنه بثلاث حاجات هي اللي تعبت فيها لوحدها الحمل والرضاعة والتربية ثلاث حاجات تعبت فيهم جدا جدا وهي بتتعب في التربية أكتر من الأب بفضل الله سبحانه وتعالى لأن الأب مشغول بلقمة العيش الله يكون في عون الآباء خصوصا في الزمن بتاعنا ده فالأم شايلة الحمل كله شايلة الشيلة كلها زي ما بيقولوا ولما بتكون الأم ما شاء الله مربية يبقى فعلا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق يبقى إذا الإسلام أوجب علينا إن احنا نبر الأم والأب طول السنة وطول العمر وحتى لو ماتت الأم ومات الأب بيستمر البر وهتشوفوا إزاي نبر الأم والأب بعد الموت بست حاجات هنذكرهم في آخر الحلقة إن شاء الله سبحانه وتعالى الحاجة الثانية إن أحيانا بيحصل مش أحيانا ده كتير بيحصل تجريح لناس كتيرة جدا اتحرمت من الأم والأب وياما شفت ناس في يوم 21 مارس لما أدخل أسلم على واحد منهم ألاقيه عمال بيبكي خير يا سيدي أو خير يا أمي أو خير يا فلان يقول والله سبحان الله اليوم ده بيقلب عليا المواجع بفتكر أمي اللي ماتت وبفتكر إن أنا اتحرمت منها وبفتكر إن أنا أصبحت بلا أم فكل لما يجي اليوم دوت أتذكر إن أنا ماليش أم سبحان الله والإسلام عمره ما يبني سعادة حد على شقاء حد وعمره ما يبني فرحة حد على حزن حد علشان كده بنقول البر يا جماعة بيستمر العمر كله وبيستمر طول السنة علشان كده بعض الناس بيقولوا طب يا شيخ احنا برضو بنتحط في موقف محرج وأنا معاكم والله فعلا بيتحطوا بعض الناس في موقف محرج بيقول لي الأم أو أمه يعني لما بيجي يوم عيد الأم بتشوف يعني كتير من الأمهات بيجي لهم هدايا وبيبقى في يعني شيء من الفرحة وإدخال الفرحة عليها بيقول وأنا مش عارف أعمل إيه مع أمي وبخاف وبتزعل مني وبتقول يعني يا ابني مستخسر فيا حتة هدية في عيد الأم أقول لك نخرج من الخلاف ده كله إحنا قلنا بنحتفل بأمنا طول السنة عشان يبقى الكلام واضح ما بقولش عيد أم لا بقول بنحتفل بأمنا طول السنة لكن ممكن نخرج من الخلاف ونعمل حاجة كويسة قوي نيجي قبل عيد الأم بأيام أو بأسبوع أو غير ذلك ونجيب هدية حلوة جدا للأم ونقول لها يا أمي سامحيني يا ست الكل انا ما بحتفلش بعيد الام لان انا جوايا بحتفل بيكي العمر كله يا ست الكل انت مش ما ينفعش احتفل بيكي يوم واسيبك السنه كلها انت على راسي من فوق طول السنه وطول العمر وبعد العمر يا ست الكل ودي هديه بسيطه لان مش هقدر اجيبها لك في يوم عيد الام ويبقى انت كده رضيت امك وبرضه تجيب هديه لابوك مش الام وبس هات هديه لامك وهات هديه لابوك وقدمها قبل عيد الام بايام او باسبوع وقول لهم معلش سامحوني انا ما بحتفلش باليوم دوت لكن انا بحتفل بكم العمر كله ودي هديه عشان ما انكسرش قلب حد فيكم بان انا في اليوم دوت ما حدش يقدم حاجه انا بقدمها لكم مسبقا يبقى خرجنا كده من الخلاف تعالوا بقى نتكلم عن بر الوالدين يا جماعه واحنا اتكلمنا عن الموضوع ده حقيقه قبل كده مره اذكر بس باختصار شديد جدا تعالوا نتكلم النهارده برضه باختصار ولكن هنتوسع شوية تعالوا نشوف يا جماعة فضائل بر الوالدين موضوع خطير وجميل موضوع من أعظم الأشياء يا جماعة يعني سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بيقول ثلاثة أشياء مقرونة بثلاثة لا يقبل الله واحدة بغير اختها قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فمن آتى الزكاة ولم يقم الصلاة فلن يقبل وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلن يقبل وقال جل وعلا أن اشكر لي ولوالديك خد بالك فمن شكر لله ولم يشكر للوالدين فلن يقبل ده الموضوع خطير طبعا خطير جدا مش احنا قلنا في أول الدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أخويا وحبيبي أختي الفاضلة كان من أولهم العاق الوالدين هيصلي وهيصوم وهيزكي وهيحج وهيذكر ربنا وهيقرأ قرآن وهيطلب العلم ويدعو إلى الله وهو مزعل أمه وأبوه وهو كسر قلب أمه وأبوه ربنا بيقول له على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنت مش هيقبل منك أي حاجة يا سلام يبقى بر الوالدين ده فرض عليك فرض علينا كلنا ان احنا نبر الام والاب هل جزاء الاحسان الا الاحسان يا سبحان الله تعالوا نشوف كده ونفتح الكتالوج ونشوف عشر فضائل من فضائل بر الوالدين نقولهم في عجاله سريعه كده ونتعايش بعد كده بنماذج جميله من بر الوالدين من سلفنا الصالح رحمهم الله رحمه واسعه رقم واحد بر الوالدين افضل الاعمال بعد الصلاه اللي هي تعتبر الركن الاعظم بعد الشهادتين سال ابن مسعود رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم قال يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله يا يعني بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله أي نعم أعظم من الجهاد في سبيل الله وهتسمع دلوقتي وتعرف قد إيه بر الوالدين ليه منزلة منزلة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى ولذا قارن الله عز وجل عبوديته ببر الوالدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك يا الله ده حاجة عظيمة جدا ده حاجة خطيرة في غاية الخطورة ان انت لازم فعلا تكون بر بأمك وأبوك واوعى توقي الأم والأب رقم اتنين سبب لتفريج الهموم والكروبات يا سلام يعني إذا الأمة لو انتشر فيها العقوق فده سبب لتأخير الأمة والانتكاس الأمة وسبب تأخير النصر للأمة والأمة لو رجعت مرة تانية لبر الوالدين يقينا والله ربنا سبحانه وتعالى هيكرم الأمة كلها بالنصر وتفريج الكروبات والهموم والغموم والأمة الآن بتمر بمرحلة صعبة جدا وحرجة جدا محتاجين ان احنا ننشر بر الوالدين ونعمل حملة لبر الوالدين في كل مكان عشان ربنا سبحانه وتعالى ينصر المسلمين ويفرج هموم وكروبات المسلمين عندك كرب اخويا وحبيبي قول لي هو ده كتير ده ما فيش حد النهارده عايش من غير كرب كما قال ابن مسعود ما ملئ بيت فرحا الا ملئ طرحا ما فيش بيت في الدنيا دخلوا الفرح الا ودخلوا الحزن اي انسان في الدنيا اكيد عنده كرب اكيد عنده هم عايز الهم يتفرج بر امك وابوك يا سلام فاكر حضرتك وفاكر حضرتك الثلاثة اللي دخلوا في الغار والحديث في البخاري ومسلم لما نزلت الصخرة وقفلت عليهم توسلوا إلى الله بالأعمال الصالحة أن ربنا يفرج عنهم الهم ده فكان من ضمنهم واحد كان بر قوي بأمه وأبوه كل يوم يروح يحلب ال- ال- ويجيب اللبن ويقف عشان يشرب أمه وأبوه في, ال- في اليوم ده اتأخر فلما اتأخر ورجع عشان يشرب أمه وأبوه اللبن لقاهم نايمين فأولاده واقفين يتضاغون من الجوع مين بيص- بيصرخوا يا أبي نريد اللبن يعني أولاده جعانين ومنظر صعب قوي لما الأب يكون واقف وأولاده جعانين وهو مش عارف يقدم لهم الأكل فضل واقف مستني أمه وأبوه عشان يصحوا لأنه ما كانش بيصحي حد قبلهم أبدا فضل واقف كده لا قادر يصحيهم ويمنعهم من لذة النوم ولا قادر ان هو يشرب ولاده لان لازم امه وابوه يشربوا الاول فضل واقف بصحن اللبن من بالليل لحد قرب الفجر لما قام الام والاب شربهم اللبن فقال اللهم ان كنت تعلم اني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا الصخرة فانفرجت الصخرة بفضل الله سبحانه وتعالى بر الوالدين أي كرب تتحط فيه الجأ إلى الله سبحانه وتعالى اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وأسألك ببري لوالدي يجوز أن تتوسل إلى الله بالعمل الصالح أن تفرج عني هذا الهم الله أكبر لما يكون عندك بر بأمك وأبوك وتقع في أي أزمة قول له يا رب بسألك يا رب ببر الوالدي يا رب انك تفرج عن الهم بفضل الله ربنا يفرج عنك الهم وياما الواحد شاف في حياته حاجات آيات آيات من عند ربنا سبحانه وتعالى والله يا إخوة والله يا أخوات كنت أيام ما كانت أم عايشة الله يرحمها رحمة واسعة أحيانا من كتر انشغالي بكتبي فكان يبقى عندي خطبة الجمعة وأنسى أحضرها ويقدر ربنا اصحى الصبحيه مفيش ولا خطبه في دماغي ولا اي حاجه اعدي على امي اسلم عليها وابوس ايديها وادعي لي يا ست الكل ربنا يا ابني يكرمك ويفتح لك القلوب ويحبب فيك خلقه اروح على على المسجد والله الذي لا اله غيره اطلع على المنبر وقاعد والاخ بيأذن ل- ل- لصلاه الجمعه وانا قاعد اقسم بالله ما في في دماغي اصلا موضوع يعني لو في موضوع معين هتكلم فيه بما يفتح الله عز وجل عليا لكن ما فيش موضوع وافاجئ وانا واقف وانا قاعد على المنبر واقول يا رب ده رزقهم يا رب يعني سق لهم هذا الرزق وافاجئ والله كان حاجه نازله كده ادي عنوان الخطبه ادي الاحاديث ادي الايات ادي القصص اشتغل بعد ما اخلص الخطبه الاخر يقول لي يا شيخ محمود الخطبه ما شاء الله كانت جميله قوي اقول له والله ما حضرت لكن دعوه امي يقول لي طب الله يبارك فيك ما تحضرش بعد كده اخويا وحبيبي فضل بر الوالدين عظيم تعالى نكمل هذا الفضل لكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا يعيش الدفا بود ومحبة ولحظة صفا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم بعد الفاصل أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة اتكلمنا وفتحنا الكتالوج عن بر الوالدين قلنا أول حاجة إن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة اللي هي الركن الأعظم بعد الشهادتين رقم اثنين تفريج الكروبات ربنا يا رب يفرج عنا وعن جميع المسلمين يا رب الكروبات والهموم والغموم كل ده ليه أسباب كتيرة من ضمنها بر الوالدين والله الذي لا إله غيره يا جماعة وعن تجارب الواحد عاشها الواحد لما كان بيروح يكرم امه ويكرم ابوه كان اشد الكروبات اللي بيعاني منها ربنا بيكرمه بفضل الله سبحانه وتعالى وتفرج الهموم في اوقات يسيره جدا بدعوه ام يا سلام يا يا هنياله اللي يفوز بدعوه امه كانوا يقولوا لنا كده يا هنياله ويا هناء ويا سعد ويا هناء اللي يفوز بدعوه الام الام تدعي لك ابواب الدنيا وابواب الخير وابواب ال- كل حاجه تتفتح لك بفضل الله وانا دايما اقول واكرر هذه الكلمه والله الذي لا اله غيره بعد فضل ربي سبحانه وتعالى كل خير ربنا أكرمني بيه في ديني ودنياي ودعوتي بفضل الله أولا ثم بفضل دعوة أمي وأبويا ربنا يرحم أمي ويشفي أبويا رب العالمين ويحسن ختامنا أجمعين تعالوا رقم ثلاثة دعوة الوالدين تجلب لك التوفيق حديث رواه البيهقي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث دعوات لا ترد الله أكبر ثلاث دعوات لا يمكن ترد أبدا من ضمنها دعوة الوالد لولدي أبوك وأمك لو دعوا لك وأبوك وأمك لو دعوا لك الدعوات ديت لا ترد أبدا أحلى حاجة وألذ حاجة كنت أحب أسمعها في وداني كده قبل ما أخرج سلام عليكم يا أمي ادعي لي أبقى هي بتدعي لي وأنا خارج وأنا نازل على السلم وطول ما أنا ماشي عمال سامع دعواتها طول ما أنا نازل على السلم أقوم في التلت الأخير من الليل ألاقيها قاعدة على السرير بتصلي قيام الليل وهي قاعدة عشان رجليها تعبانة وعمالة تدعي لي التلات دعوات اللي ربنا أكرمني بيهم الحمد لله يا رب يا ابني يا رب يا ابني يحبب فيك خلقه ويجعلها في إيدك فكة ويكفيك شر حاكم ظالم دعوات بسيطة جدا لا وردت في سنن ابن ماجه ولا في مسند الإمام أحمد لكن دعوات بسيطة خرجت من قلب صادق ربنا جعل لها القبول بفضل الله سبحانه وتعالى رقم أربعة بر الوالدين ودي هتعجبكم قوي جايه على الجرح يعني سبب لسعة الرزق وطول العمر يا سلام حديث في البخاري ومسلم الم- النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره اللي يحب من سره أن يعظم الله له رزقه وأن يمد له في أجله فليصل رحمه في رواية البيهقي قال صلى الله عليه وسلم فليبر والديه وليصل رحمه يا سلام يعني عايز ربنا يوسع في رزقك بر أمك وأبوك عايز ربنا يطول في عمرك يعني إيه يطول في عمرك العمر معروف ومحدد لكن المولى عز وجل هناك في قضاء مبرم وقضاء معلق القضاء المبرم الذي في, في أم الكتاب عند المولى عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ف- فالذي في أم الكتاب لا يتغير أما الذي في علم الملك فيتغير كأن المولى عز وجل يقول للملك فلان ابن فلان عمره ستين سنة فلو بر أمه وأباه عمره يبقى سبعين سنة ولو لم يبر أمه وأباه فعمره ستين سنة والله يعلم مسبقا أن العبد ده هيكون بر بأمه وأبوه أو مش هيكون بر بأمه وأبوه هي دي المسألة الحاجة الثانية والتفسير الثاني كما أورد ذلك الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة أن ربنا يرزقك البركة في العمر أن يبقى عمرك مثلا 30 سنة وتبقى قدمت لدينك ووطنك وأسرتك ولنفسك أشياء ما قدمهاش واحد غيرك عنده 60 سنة البركة في العمر إن ربنا يبارك لك في عمرك وحياتك اللي عايز ربنا يبارك له في رزقه ويزيده في رزقه و- ويز- ويبارك له في عمره فليصل رحمه وليبر والديه وليصل رحمه كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يوم ما تقع في ضائقة مالية روح بر أمك وأبوك اقول لك حاجه صغيره خالص احيانا بيبقى شاب يقول لي والله يا شيخ محمود ما يبقاش في جيبي غير 20 جنيه وانا في ازمه ماديه ومش عارف اعمل ايه يقول لي اروح لامي اجيب لها هديه بال 20 جنيه واديها لها يقول لي والله الذي لا اله غيره اخرج من عندها الاقي ابواب الرزق كلها اتفتحت بفضل الله واحد يكون ليه عنده 2000 جنيه مكتم عليها بقاله سنتين السلام عليكم يا فلان والله فرجت يا اخي تعالى خد ال 2000 جنيه بتاعتك بايه ب 20 جنيه دفعها لامه يا سلام اوعى تبخل على امك وابوك ده انا بزعل من شباب بكل اسف يبقى متجوز وام ابوه ساكنين جنبه وداخل على زوجته وعلى اولاده بالفاكهه والحلويات وامه سايبها اخويا وحبيبي انا كنت بعمل كده الحمد لله رب العالمين الحاجه اللي هقولها لك اللي جايه ديت اللي كنت وانا مروح بيتي بيتي كان جنب بيت امي فوانا جايب الفاكهه لازم كيس فاكهه لامي وكيس فاكهه لزوجتي واولادي جايب حلويات يبقى لازم لامي ولازم لزوجتي واولادي واللي يكون يا امي لازم اعدي على امي الاول قبل زوجتي واولادي هي دي اهم حاجه ان انت تستشعر معنى ان انت لما تدي امك امك حبيبتك اللي ياما اكرمتك وياما احسنت اليك وسهرت عليك وتعبت وما كانتش منتظره منك اي حاجه لكن ربنا اللي قال كده هل جزاء الاحسان الا الاحسان يا شباب المسلمين عايزين البر يشتغل مره تانية ربنا هيوفقكم هيفرج همومكم هيكرمكم هيديكم من خير الدنيا والاخره بفضل الله لو بريت امك وابوك اللي تعبوا عشانك وانا بحزن لان العقوق انتشر في الامه وامهات بتصرخ واباء بيصرخوا يا شباب يا شباب بالله عليكم يا امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا اللي بتحبوا النبي النبي امركم وقال لكم بروا ابائكم وامهاتكم وربنا قبل ذلك قال وبالوالدين احسانا احسن لأمك وأبوك عشان ربنا يكرمك رقم خمسة بر الوالدين يعدل يعني يساوي الهجرة والجهاد في سبيل الله يا سلام كلام خطير جدا عشان تعرف الفضل الجزيل لبر الوالدين حديث رواه مسلم جاء رجل إلى النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي بذلك الأجر من الله أنا جاي ببايعك على الهجرة والجهاد في سبيل الله والله العظيم أنا عايز الأجر من الله فالنبي قال له فهل من والديك أحد حي قال كلاهما حي الاثنين عايشين خد بالك قال فتبتغي الأجر من الله بي- النبي بيؤكد عليه المعنى ده فتبتغي الأجر من الله قال أجل يا رسول الله قال فارجع إليهما وأحسن صحبتهما يا سلام ارجع لأمك وأبوك وأحسن صحبتهما يبقى أنت كده خدت أجر المهاجر والمجاهد في سبيل الله شفت يا شباب شفت قد ايه اهتمام الاسلام والمسلمين مش يوم 21 مارس وخلاص وبقيت السنه تكشير ومعامله سيئه وتيجي الام تكلمه يشوح لها او يرد على ابوه بشكل مش كويس او يعلي صوته على امه او يسب او يلعن او ما يسمعش كلامهم او ما يصرفش عليهم لا ديننا اعظم من كده امك وابوك الزم رجليها فثم الجنه الجنه تحت اقدام الامهات حديث ضعيف لكن هناك حديث يوازي نفس الحديث وهو حديث صحيح قال الزم رجليها فثم الجنه اقسم بالله عز وجل لما قرات الحديث ده بقيت اروح ابوس رجل امي وهي نايمه وهي تقوم مخضوضه يا حبيبي ما تركبناش ذنب اقول لها ما فيش ذنب يا ست الكل ده انا بتمرغ في الجنه في الجنه بجد جنه ان انا ابوس رجليك يا امي وسبحان الله من كتر ما كنت ابوس ايد امي ورجلها بقيت اقعد كده بكتب مثلا في كتاب او بكتب في تحضير درس الاقي والله ولادي وبناتي وانا قاعد ومش واخد بالي جايين يبوسوا ايديا فكانت زوجتي تقول لي زي ما كنت بتعمل مع أمك ولادك بيعملوا معاك كما تدين تدان ربنا يا رب يرزقنا وإياكم بر الوالدين ويرزقنا بر أولادنا لينا يا رب العالمين رقم ستة هتفوز ببر أولادك زي ما قلت لك كما تدين تدان كان في رجل من بني إسرائيل كان عنده زوجة وأولاد أولاده ماتوا وزوجته ماتت ولم يتبقى له إلا ولد واحد ابنه اتجوز والأب كبر في السن عاش عند ابنه هيروح يعيش عند مين فلما عاش عند ابنه ابنه طبعا الأب ممكن يتحمل أولاده 60 سنة 100 سنة إنما الابن ممكن ما يتحملش أبوه أسبوعين ثلاثة ويبتدي يعني آه، يزهق يعني فالابن آه، زهق من أبوه يعمل إيه فقال له تعالى نركب مع بعض كده ونتمشى شوية اتمشى مع أبوه فدخلوا الصحراء فأبوه بيقول له جايبني هنا ليه يا ابني قال له بس تعالى في وسط الصحراء قال له انزل قال له انزل اعمل ايه يا ابني قال له بس انزل فنزل وراح الولد مطلع سكينه وقال له لابد من ذبحك لازم اذبحك دلوقتي فالرجل بص له كده قال له هل جزاء الاحسان الا الاحسان ده انا ربيتك وتعبت فيك وعملت وعملت قال له لقد مللت منك وسئمت فلا بد من ذبحك قال له انت مصر يا ابني قال له مصر لازم اقتلك قال له إن كنت مصرا على قتلي وذبحي فاذبحني عند الصخرة التي هناك ولا تذبحني هنا فقال ما ضرك إلا هيضرك أن أنا أذبحك هنا أو هناك ما أنا كده كده هذبحك فقال يا بني إن كان الجزاء من جنس العمل فاذبحني عند الصخرة التي هناك فلقد ذبحت أبي في نفس المكان ولك يا بني مثلها والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان سبحان الله رقم سبعة بر الوالدين من أسباب حسن الخاتمة يا سلام من عاش على شيء مات عليه دخلوا مرة على شاب كان برا بأمه وأبيه فدخلوا عشان يلقنوه هو في بداية السكرات دخلوا عشان يلقنوه قول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومن كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فدخلوا لسه هيقولوا له قل لا إله إلا الله لقوا بيبتسم بي- وأول ما دخل عليه قال لهم قولوا جميعا لا إله إلا الله فقالوا لا إله إلا الله فمات هذا الشاب عند هذه الكلمة بفضل الله سبحانه وتعالى رقم 8 بر الوالدين سبب للفوز برحمة الله ومغفرته فإن كان ربنا سبحانه وتعالى غفر لامرأة لأنها سقط كلبا وهذه المرأة كانت بغيا تتاجر بعرضها ربنا يعافينا ويعافيكم امرأة بغي تزني عياذا بالله سقط كلبا فغفر الله لها وأدخلها الجنة فكيف بمن يقدم الطعام والشراب والبر وحسن المعاملة واللين وحسن الخلق للأم والأب ماذا يصنع معه رقم تسعة بر الوالدين سبب لدخول الجنة قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح قال الوالد أوسط أبواب الجنة أوسط يعني أحسن لأن النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أوسط قريش نسبا يعني أحسن قريش نسبا خد بالك وأنتم أفضل أمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فالوالد أوسط أبواب الجنة يعني أحسن أبواب الجنة أبواب الجنة كام ثمانية أحسن باب من الأبواب الثمانية دول كان متوقع يكون إيه باب الجهاد في سبيل الله باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا أفضل باب وأحسن باب من أبواب الجنة الثمانية باب بر الوالدين كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم رقم عشرة بر الوالدين سبب للفوز برضوان الملك سبحانه وتعالى ودي أعظم وأجل نعمة في الكون ده كله إن ربنا يرضى عنك ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة ربنا يا رب يجمعنا وإياكم يا رب في الجنة وأنا مستبشر خير وعندي أمل وحسن ظن بالله إن ربنا إن شاء الله يجمعنا في الجنة المولى عز وجل يطلع على عباده في الجنة يقول يا أهل الجنة الله شوف أجمل نداء يا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون وما لنا لنرضى يا ربنا وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك إيه رأيكم في حاجة أحلى من الجنة في حاجة أحلى من الجنة قالوا وعقول الناس مش جايبة برضه يعني معلش إيه الواحد لما يشوف الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هو في إيه أجمل من كده قالوا وأي شيء أفضل من ذلك قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا الله أكبر فأنت هتفوز برضوان ربنا وانت هتفوزي برضوان رب ربنا هيرضى عنا قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما لو أمك وأبوك رضيوا عنك ربنا هيرضى عنك ولو أمك وأبوك سخطوا عليك ربنا هيسخط عليك ولذلك كان حتى أمهاتنا كانوا يقولوا كلمة كده حلو قوي بسجية كده وحسن ظن كده وبساطة كانت تقول روح يا ابني قلبي وربي راضيين عنك يا سلام قلبي وربي راضيين عنك رغم ان امهاتنا ما كانوش دارسين احاديث وما كانوش مذاكرين ولا حافظين احاديث ولا اي حاجه لكن فطرتهم واحساسهم ان ما دمت انا يا ابني راضي عنك ان شاء الله ربنا هيكون راضي عنك قلبي وربي راضيين عنك يا ابني عايز اقول لحضرتك حاجه اخويا وحبيبي واختي الفاضله انا عايزك تتخيل حاجه تخيل كده ان انا قاعد معاك انا وانت في بيت واحد وبعدين قمت وقعدت اخدمك ااكلك واشربك واغسل لك هدومك وانضف لك البيت واظبط لك حياتك لمده شهر كامل وبعدها حبيت اسافر هتقول لي ايه هتقول لي جميلك على راسي من فوق لا يمكن ابدا انسى فضلك عليا ده لاني خدمتك شهر طب ليه نسيت اللي خدمتك 30 40 سنه وفضلت تكرمك وعملت معك اللي محدش يعمله في الدنيا أمك حبيبتك اوعى تنسى الفضل ولذلك ربنا دايما يوصي الأبناء بالآباء ولم يوصي الآباء بالأبناء إلا في موضع واحد فقط في مسألة المواريث فقط فقط في المواريث فقط أما في غير ذلك ففطرة الأب والأم إن هم بيحبوا ولادهم تعالوا نشوف بقى صور مشرقة كده وجميلة وفي غاية الروعة من بر السلف بآبائهم وأمهاتهم تعالوا نشوفها بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه الحديث رواه مسلم كان دايما يدعو أمه للإسلام فتأبى عليه مش عايزة تسلم قعد يدعوها يدعوها لحد ما في يوم من الأيام جاي بيقول لها تسلم فأسمعته في النبي كلمة يعني كرهها فراح للنبي هو بيبكي بيقول له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي واليوم دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله أنت رجل مبارك يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبو هريرة فراح النبي قام وقال اللهم اهد أم أبي هريرة يقول أبو هريرة فاستبشرت بدعاء النبي رحت البيت لقيت الباب مغلق فإذا بأمي يعني لبس عجلت ب- عج- عجلت بدرعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وقالت يا أبا هريرة قلت أجل يا أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة راح راجع فرحان وهو بيبكي وقال للنبي يا رسول الله أبشر فقد هدى الله أمي بدعائك يا رسول الله فحمد النبي ربه وأثنى عليه وقال خيرا ثم قال أبو هريرة لما لقى المسألة بقى سالكة قال له يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فقام النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين إليهما يقول أبو هريرة فوالله ما سمع بي مؤمن إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخوي وحبيبي في في يوم من الأيام والحديث رواه أحمد بسند صحيح النبي بيقول رأيتني قد دخلت الجنة أو نمت فرأيتني في الجنة بنص الحديث فسمعت صوت قارئ يقرأ القرآن في الجنة فقلت من هذا فقالوا هذا حارثة ابن النعمان فقال النبي كذلك البر كذلك البر أمنا عائشة بتعلق قالت وكان حارثة من أبر الناس بأمه يا سلام كان حارثة يقول والله ما طعمت أمي طعاما منذ أسلمت إلا بيدي عمرها ما أكلت لقمة بعد ما هو أسلم إلا بإيديه هو ما تمديش إيدك يا أم على الأكل أنا اللي أكلك يا روح قلبي يا حبيبتي يا أغلى حاجة عندي في الدنيا تعالوا نكمل الصور الجميلة من بر الوالدين ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك
بود ومحبة ولحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل لسه نفسك ما اتفتحتش البر الوالدين لحد دلوقتي يا ترى في حد قاعد قدامي لسه ما قبلش ايد امه وابوه الحق نفسك وفوز بالخير ده كله عشان ربنا هيكرمك والله دنيا واخره ربنا يحفظك تعال نشوف الامثله الحلوه الجميله من بر سلفنا الصالح للوالدين سي... ويس القرني رحمه الله رحمه واسعه رجل من التابعين رجل ما شافش النبي ولا النبي شافه صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم يوم النبي قاعد وسط الصحابة أويس القرني كان أو القرني كان ليه أم كان بر بيها جدا وكان ممكن يروح يقابل النبي خدوا بالكم و- ولما يقابل النبي خلاص لو قابله مرة واحدة ومات على الإيمان فيما بعد هيصبح صحابي من الصحابة حرم نفسه من شرف صحبة النبي عليه السلام عشان أمه ما كانش عندها غيره فكان قاعد في بلاد اليمن عمال بيبر أمه وبيراعيها وبيقضي كل حوائجها و- واتحرم من رؤية النبي عليه السلام تقوم تيجي المكافأة من عند ربنا سبحانه وتعالى إن جبريل عليه السلام ينزل للنبي يقول له يا رسول الله في واحد اسمه أويس القرني أو القرني ده من خير التابعين عرف أمتك بيه يا رسول الله لأن الرجل ده رجل فاضل يوم النبي قاعد وسط الصحابة وسط مين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والناس دي كلها يقول لهم إيه إن خير التابعين رجل يقال له أويس القرني له أم هو بها بار كان علامة هذا هذا الرجل ال- ال- التابعي الجليل كان علامته إن أمه هو بار بها فبيقول للصحابة بيقول فإذا لقاتم فإذا لقيتموه ف- فاطلبوا فاسألوه أن يستغفر لكم يا سبحان الله أبو بكر قعد يبحث عنه ما عرفش يلاقيه مات أبو بكر وتولى عمر وأصبح أمير المؤمنين وعمر بن الخطاب بقى يسأل كل من يأتي من أمداد اليمن أفيكم أويس القرني يقولوا له لا لحد ما في مرة قابله وقال أنت أويس القرني قال أجل قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا يا أويس استغفر لي فقال له أنت يا أمير المؤمنين حديث عهد بسفر أنت أولى أن تستغفر لي فقال بل أنت الذي تستغفر فإن رسول الله قد أمرنا أن نسألك أن تستغفر لنا فقام أويس القرني واستغفر لعمر بن الخطاب فاروق الأمة اللي النبي قال عنه لو كان نبي بعدي لكان عمر شوف قد إيه ربنا سبحانه وتعالى يذكر أويس من فوق سبع سماوات وجبريل يقول للنبي الراجل ده أفضل واحد في التابعين في زمانه كل دوت لأنه كان بارا بأمه يا سلام يو- ربنا يعوضه من كل ده إن النبي يذكره ويثني عليه صلى الله عليه وسلم كان في واحد من التابعين اسمه محمد بن سيرين رحمه الله رحمة واسعة محمد بن سيرين في يوم من الأيام بيكلم أمه فصوته عالي عليها هو ما- ما- يعني ما أسأش الأدب مع أمه لكن كل ما في الأمر صوته عالي شوية على صوت أمه فأعتق عبدين خوفا من أن يعاقب على رفع صوته على أمه ولا تعليق طبعا شوف كم صوت النهارده بيترفع على الامهات الله يكون في عون امهاتنا ربنا يحفظهم ويبارك فيهم خصوصا الامهات الكبيره يا جماعه يعني ال- الناس البركة دولت وكل أمة طبعا لازم نبرها سواء كبيرة أو صغيرة لكن الأمهات الكبار دولت البركة بقى واللي فعلا بنلتمس دعواتهم الصادقة ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب العالمين كان واحد من التابعين اسمه محمد ابن المنكدر بيقول ان انا بت ليلى امه كان عندها مرض لازم يقعد يدلك لها في اطراف ايديها ورجليها عشان الدم يوصل للاطراف فبيقول بت ليلى اغمز اطراف امي عشان الدم يوصل للاطراف وبات اخي اخو محمد بن المنكدر يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله سبحانه وتعالى محمد بن المنكدر بيقول ايه بيقول فوالله ما ارضى ليلته بليلتي أنا ليلتي أنا عند الله أفضل من ليلته هو هو واقف يصلي قيام الليل ويبكي بين يدي الله قيام الليل دوت الأجر والثواب بتاعه راجع له هو أما أنا فالخير ده كنت بعمله لأمي والإنسان لما يخدم حد ويكرم حد بيبقى الأمر له ثواب أكتر من أنه يخدم نفسه أو يمتع نفسه بعبادة الله سبحانه وتعالى زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمه حط الأكل قدام أمه ويسيبها تاكل وبعد ما تخلص أكل يقوم واكل فسألوه عن ذلك قال أخشى أن تمتد يدي لشيء تريده أمي فإذا أكلت هذا الشيء أكون قد عققتها قاعد معها وفي حتة لحمة في الطبق فأنا لو مديت إيدي وخدت حتة اللحمة وممكن تكون ال- الوالدة الأم منشنة على الحتة دي فلو كلتها هعتبر نفسي عقيت أمي فأنا بسيبها تأكل ما تشتهي وبعد ما تاكل آكل أنا بعد ما تأكل أمي يا سلام على البر رجل في يوم من الأيام رايح يعتمر هو وأمه أمه ست كبيرة مش قادرة تطوف حوالين الكعبة شال أمه على كتافه وفي عز الحر بيطوف بيها حوالين الكعبة والعرق بيتصبب من وشه فبص لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واقف فقال له يا ابن عمر أتراني قد وفيتها حقها يا ترى باللي انا بعمله دوت وانت شايف عمال بطوف سبع اشواط حوالين الكعبه وامي على كتافي اتراني قد وفيتها حقها قال لا والله ولا بزفره من زفرات الولاده يعني ولا بآه من آهات الولاده ولكنك احسنت والله يثيب يثيبك على القليل كثيرا واحد تاني يروح لعمر بن الخطاب يقول له يا أمير المؤمنين إن, إن بري بأمي قد بلغ مبلغا أن أمي لا تقضي حاجتها إلا على كتفي يعني أنا لما أمي تروح تقضي حاجتها في مكان بعيد في الصحراء بشيلها على كتافي وأوصلها وأبعد عنها لحد ما تقضي حاجتها ثم تنادي عليا وأجي أشيلها مرة تانية وأرجعها البيت أتراني قد وفيتها حقها قال لا والله فإنك تفعل ذلك معها وأن تتمنى, وأنت تتمنى موتها تتمنى ان ربنا يخلصك بقى من الهم ده كل شويه اخدها واوديها وارجعها وهي كانت تفعل بك ذلك في صغرك وهي تتمنى حياتك فعلا ما فيش حد في الدنيا يعرف يوفي فضل امه وابوه والنبي قال كده ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال لا يجزي ولد والده الا في حاله واحده حاله واحده تقول فيها لامك وابوك انا كفء ليكم انا عملت زي اللي عملتوه ودي مش هتحصل قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه يا سلام الحالة الوحيدة اللي انت تقدر تقول ان انا فعلا قدمت بر الام وابويا زي ما هم عملوا معايا ان انت تلاقي ابوك بقى عبد او امك بقت اما وتروح تشتريهم من سوق العبيد وتخليهم احرار في الحالة ديت يبقى انت فعلا وفيت حق امك وابوك وده مش هيحصل لان ما بقاش فيه عبيد أخويا وحبيبي ربنا أمرنا إن إحنا نبر الأم والأب حتى لو كانوا مش عصاة لو كانوا كفار مشركين وكمان بيدعونا إن إحنا نشرك بالله يا سلام سعد بن أبي وقاص في الحديث رواه مسلم أمه كانت مشركة وهو أسلم فقالت له كلمة عجيبة أوي قالت له يا سعد أتزعم أن دينك يأمرك ببر الوالدين قال أجل قالت فأنا أمك وانا امرك ان تترك هذا الدين وشوف يعني ما فيش ذكاء يعني ما ما هو الدين بيامره ببر الوالدين طب ما هو لو ساب الدين خلاص يبقى مش هيبرك فقال يا اماه والله اني لشديد الحب لك ومع شده حبي لك فانا اشد حبا لله فلو كانت لك هو هي هددته بقى قالت له لو ما خرجتش عن هذا الدين انا همتنع عن الاكل والشرب لحد ما اموت والناس تعيرك ان انت اللي قتلت امك قال لها يا اماه اني مع شده حبي لك لاشد حبا لله فلو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا بعد نفس ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم فكلي أو دعي قعدت يومين ما تاكلش لحد ما أغشي عليه أغمى عليه فقام ابن لها اسمه عمارة فأطعمها وسقاها فقامت تدعو على سعد فنزل قول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة أذكر وإحنا في أمريكا أن أحد الشباب اليهود في أمريكا أسلم فجاء لأحد الدعاة فأبو الشيخ بيسأله بيقول له يعني أنت ديانتك إيه؟ قال له كنت يهودي وأسلمت قال له أمك وأبوك قال له يهود ومتعصبين كمان فقال له طيب هات لنا أمك وأبوك لعله عسى ربنا يشرح صدرهم للإسلام قال له أبويا مسافر لكن ممكن أم تيجي معايا بكرة فجاءت الأم مرة تانية تاني يوم يعني مع ابنها الذي الذي أسلم وهي لابسة خمار فتعجب الشيخ فسألها سأل الشاب يعني قال له أمك أسلمت قال له لا ما أسلمتش قال له ما لابسة خمار ليه قال له لأنها قالت إني لأستحي أن أقف بين يدي الشيخ وأنا حاسرة الرأس امرأة يهودية مكشوفة تقف قدام شيخ وهي كشف شعرها فمن باب أولى أن المرأة المسلمة تستحي أن تقف بين يدي الله وهي من غير حجاب فقال لها أنت ما زعلتيش أن ابنك أسلم قالت له بالعكس ده أنا فرحت جدا قال لها ليه قالت له ابني دوت قبل ما يسلم كان بيضربني ويسبني وما بيسمعش كلامي ولا ينفق عليا فجأة لقيته داخل من بره بيقبل ايدي وبيقبل راسي وبيعاملني معاملة طيبة وبيقول لي كلمات طيبة وبيحسن الي وبيصرف عليا وعمره ما اساء الي فقلت له ايه السبب يا ابني؟ قال لها لاني اسلمت قلت له والله يعني لا اريد منك الا ان تبقى على هذا الدين هي دي الدعوة الجميلة الدعوة العملية يا شباب ان انت بدل ما تقول لامك لو كانت مش مسلمة انت هتسلمي امتى انت كافرة انت انت بدل ما تقول لها كده أو لو كانت عاصية وقع في معصية وتقول لها أنت كذا وأنت كذا انقل الأحاسيس الحلوة اللي انت حاسسها انقل لهم أحاسيس الإيمان ولذة الطاعة ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا انقل لهم الأحاسيس الجميلة دي بدل ما تأمر وتنهى وتتعامل مع أمك وأبوك معاملة القاضي والجلاد اوعى تعمل كده مع أمك وأبوك دول أحب الناس إلى قلبك انت لو تملك كل ما في الكون ده كله فكل ما في الكون الذي تملكه أنت هو ملك لأبيك وأمك قالها صلى الله عليه وسلم صراحة كما عند ابن ماجه بسند صحيح أنت ومالك لأبيك ولما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب قال ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن أي ما قال أي ما أغنى عنه ماله وولده فالولد من كسب أبيه ولذلك سيدنا أبو الدرداء بيقول أوصاني رسول الله بتسع تسع حاجات كم من ضمنها وأطع والديك اسمع الكلام اسمعوا يا شباب الأمة واسمعوا يا بنات الأمة أوصاني رسول الله والحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح أوصاني رسول الله بتسع كان من بينها وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك من دنياك كلها فاخرج لهما ولذلك سعد بن ابن يعني سعد بن خيثمة بن الحارث خيثمة بن الحارث في غزوة بدر ندب النبي الصحابة للخروج في غزوة بدر راح خيثمة بن الحارث راح مقابل ابنه سعد قال له يا سعد أريدك أن تبقى مع النساء فإنه ليس معهن أحد فأنا أريد أن أذهب لأجاهد في سبيل الله فقال له ابنه سعد والله يا أبتاه شوف اللفظ بقى والله يا أبتاه لو كانت الدنيا كلها لآثرتك بها ولكنها الجنة والله لا أوثر أحدا بالجنة أبدا فخرج سعد بن خيثمة ليجاهد في سبيل الله في غزوة بدر فقتل شهيدا فلما جاء الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث لموت ابنه سعد بكى وقال أواه أواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان أعقل مني والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها ويقول أبتاه الحق بنا فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فالشاهد في الموضوع لو كانت الدنيا لآثرتك بها ولكنها الجنة بإذن أنت ومالك لأبيك وأنت وما تملك لأبيك طيب زي ما قلنا في أول الدرس كيف أبر أمي وأبويا بعد موتهما ست حاجات نقولها في عجالة سريعة تقدر من خلالهم أخويا وحبيبي واختي الفاضله ان انت تبر امك وابوك حتى بعد الموت مش بقول لك الموضوع مش موضوع 21 مارس ولا موضوع يوم في السنه الموضوع ان انت لازم تبر امك وابوك طول السنه اصحى الصبح يا شاب يا مسلم واصحى الصبح صبح اختي الفاضله بوس ايد امك وابوك وشوف ربنا هيكرمك ازاي شوف ربنا هيفتحها في وشك ازاي شوف الامور هتتيسر ازاي اوعى تخرج وامك داعي عليك اوعى تخرج وابوك داعي عليك اخرج وانت سامعهم كده وهم بيقولوا ربنا يكرمك يا ابني ربنا يفتح لك الابواب المقفوله ربنا ييسر لك امورك خذ خ- خ- فوز بدعوه الام والاب عشان ربنا يكرمك دنيا واخره رقم واحد الحاجات اللي هتعملها مع امك وابوك حتى بعد موتهم الدعاء لهما قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث من ضمنها أو ولد صالح يدعو له احفظ معايا الدعاء تاني حاجة الاستغفار لهما تقعد تقول رب اغفر لأمي وأبويا اغفر لهم تدعي لهم أن ربنا يغفر لهم قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك رقم ثلاثة قضاء صيام الفريضة أو النذر أو القفارة لو كان الأب أو الأم ماتوا وما صاموش صيام فريضة وكان يقدروا يصوموه أو, أو, أو كان عندهم عذر عفوا وما صاموش قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه رقم أربعة التصدق عنهما تتصدق عن الأم والأب قال صلى قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم حديث في البخاري ومسلم قال يا رسول الله إن أمي قد افتلتت نفسها ماتت فجأة ولم توصي وأظنها لو أوصت آه، يعني لو كانت حية آه، آه، لا- أو لا أظنها لو تكلمت لا تصدقت ألي أجر ولها أجر إن تصدقت عنها قال أجل فتصدق عنها رقم خمسة إكرام أصدقاء الأب والأم وإنفاذ عهدهما في حديث وده للأمانة العلمية حديث رواه أبو داود بسند ضعيف جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال أجل خصال أربع الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وهناك حديث آخر رواه مسلم يوضح هذه المسألة أن عبد الله بن عمر كان يسير في بعض طرق مكة مع عبد الله بن دينار وفجأة عبد الله بن عمر قابله رجل أعرابي فنزل نزل عبد الله بن عمر من على الدابة بتاعته وراح مركب الأعرابي على الدابة وأعطاه العمامة بتاعته وراح ملبسها له وأكرمه طيب طيب خاطره كده فلما انصرف الرجل بعد ذلك قال عبد الله بن دينار يا ابن عمر يرحمك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير أنت عملت معاه كتير قوي تنزله تنزل وتركبه على الدابة وتلبسه العمامة بتاعتك يا عم ده أنت بربع فرنك ولا ربع دينار كنت أكرمته فقال لا تقل هكذا فإن أبا هذا الرجل كان ودا لأبي عمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي يعني من أبر البر إن أنت تصل أصدقاء أبوك وإن أنت تص- تصلي صديقات أمك بعد موتها وده يكون بر للأم والأب بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ستة ودي آخر حاجة إن إحنا نحج ونعتمر عن الأم والأب بعد ما نحج عن نفسنا ونعتمر عن نفسنا نحج عنهما ونفعل هذا الخير لهما دي ست حاجات ممكن نعملهم بعد موت الأم والأب رقم واحد الدعاء لهما اثنين الاستغفار لهما ثلاثة التصدق عنهما أربعة إكرام أصدقائهم وإنفاذ عهدهما رقم س- آه، ستة أن نحج وأن نعتمر عنهما عايز اقول لولادي يا ريت قبل ما يجي عيد الام لان احنا قلنا يا جماعه احنا ما بنحتفلش بعيد الام احنا بنقول احنا بنحتفل بامهاتنا وابائنا طول السنه وبنكرمهم طول السنه ومش محتاجين ان احنا نستنى يوم يجي عشان نكرمهم مره وننساهم طول السنه يا ريت يا ريت كل واحد فينا يجيب هديه لامه او ابوه او لي- عفوا للام والاب يعني آه، ما عندوش ام يكرم ابوه ما عندوش اب يكرم امه ما عندوش الاثنين يكرم اقرب الاقربين اليه خالته فالخاله بمنزله الام فالخاله فالخاله بمنزله الام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واول ما كانش فيه لا ام ولا خاله اكرم حماتك وربنا يكرمك ان شاء الله ويأجرك على هذا الخير تعالوا نكمل الموضوع ولكن بعد الفاصل صلوا على حبيبك
الله لحظة صفاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، حبايبي في انتظار ايميلاتكم وانتظار اتصالاتكم بعد ثلاث دقائق بالظبط تعالوا في عجالة سريعة نختم درسنا ونقول احذر من عقوبة العقوق أول حاجة الإنسان لو عق أمه وأبوه هيبوء بدعوة الأم والأب عليه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن وذكر منهم دعوة الوالد على ولده يا ما شفنا أباء وأمهات دعوا على أولادهم ولذلك النبي عليه نهانا لا تدعوا على أولادكم ليه؟ لأنه فعلا ممكن تيجي ساعة إجابة ويستجاب للأم والأب ويندموا بعد كده فاوعى تخلي أمك اوعى تخلي أمك توصل لمرحلة إنها تدعي عليك أو أبوك يدعي عليك فوز بدعوتهم اوعى تبوء بدعوتهم عليك رقم اثنين والله الذي لا إله غيره شفنا مشاهد في حياتنا العملية قدام من ناس كتيرة قدامنا ان اللي بيعق امه وابوه بيعاقب في الدنيا وهيعاقب في الاخره ده اللي قال كده مش انا ده اللي قال كده حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حديث رواه احمد وابو داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اجدر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخره له من العقوبه يوم القيامه من البغي وقطيعه الرحم اكتر حاجتين هيتعاقب عليهم الانسان في الدنيا ويتعاد عقوبته في الآخرة البغي الظلم وقطيعة الرحم وفي رواية الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم بابان معجلان عقوبتهما البغي والعقوق الظلم وعقوق الوالدين فالإنسان مع عقوق الوالدين يا جماعة بيعاقب في الدنيا ويعاقب مرة تانية في الآخرة ليه؟ لأن ذنب كبير جدا ان ام تضحي بعمرها وبحياتها وصحتها وشبابها عشان خاطري ولما اكبر تنتظر مني البسمه الحانيه والكلمه الطيبه والهديه الغاليه وان انا انفق عليها وان انا اساعدها واكون عونا لها بعد ما كبرت وانحنت وتلاقيني انا بعقها وبعملها أسوأ معاملة الأم قلبها بينفطر الأم قلبها بينكسر وياما شفت أمهات دموعهم على خدودهم ليل ونهار بسبب الابن اللي عمال بيعق الأم اوعى تخلي قلب أمك يتحرق عشانك أو يتحرق عليك بسبب العقوق ده ربنا يكرمك ويرزقك بر الوالدين رقم ثلاثة العقوق زي ما قلنا في أول الدرس بيحبط الأعمال يا جماعة ده مش كلامي ده كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا لا فريضة ولا نافلة أول واحد فيهم العاق الوالدين رقم أربعة ودي آخر حاجة إن الإنسان لو عق أمه وأبوه هيتحرم من دخول الجنة وربنا لن ينظر إليه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد والنسائي بسند صحيح ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة أعيد اللفظ يا جماعة وخدوا بالكم لفظ صعب جدا ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث مش معنى كده أنه هيخلد في النار أو أنه مش خلاص لكن هو يحرم من دخول الجنة مع أول الداخلين ودي مش مش شوية دي حاجة صعبة جدا يعني يبقى ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة والحديث الثاني رواه أحمد والنسائي أيضا بسند صحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة كان منهم العاق الوالدين ولذلك لما ترجع للتفسير الإمام ابن كثير في تفسير أصحاب سورة الأعراف والكلام عن أصحاب الأعراف والكلام عفوا في سورة في سورة الأعراف في سورة الأعراف عن أصحاب الأعراف لما تكلم الحافظ ابن كثير عن أصحاب الأعراف ونقل قول ابن عباس مين أصحاب الأعراف ناس واقفين على جبل الأعراف بين الجنة وبين النار خدوا بالكم واقفين بين الجنة وبين النار طيب مالهم دول عقوبتهم ايه عقوبتهم ان هم هينتظروا لحد ما اهل الجنة كلهم يخشوا الجنة واهل النار كلهم يخشوا النار وبعد كده يخشوا الجنة يعني عقوبتهم ان هم يفضلوا واقفين مستنيين خمسين الف سنة عملوا ايه يا جماعة الناس دولت كانوا بيجاهدوا في سبيل الله خرجوا للجهاد فرض كفاية مش فرض عين لأن فرض العين لا يستأذن فيه لا الأب ولا الأم إنما فرض الكفاية لازم تستأذن الأب والأم فخرجوا من غير ما يستأذنوا والأب والأم ما كانوش راضيين فخرجوا وجاهدوا فمنعهم الجهاد من دخول النار ناس مجاهدين ومنعهم العقوق من دخول الجنة الجهاد منعهم من دخول النار والعقوق منعهم من دخول الجنة يفضلوا واقفين مستنين خمسين ألف سنة لحد ما يؤذن لهم في دخول الجنة أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة مش عارف أقول إيه بعد الكلام اللي قلته ده بالله عليكم اوعى حد يزعل أم وأبوه بالله عليكم بر أبوكم وأمكم بالله عليكم اسمعوا كلامهم في كل شيء إلا في معصية الله سبحانه وتعالى بالله عليكم طيبوا خاطرهم بوسوا إيديهم الليلة مش عارف اقول ايه هاتوا لهم هديه فرحوهم دخلوا الفرحه على قلوبهم ربنا يحفظنا يحفظكم تعالوا نقرا بعض الايميلات مين معانا الشريف الأخت فتيحة من أسبانيا طيب السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أحبك في الله ولا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري أشهد الله أنك كنت من أول من دعاني إلى الإسلام والحجاب الله يكرمك وي- ويشرح صدرك يا رب
أنا لا أصدق أني أتحدث مع الشيخ محمود المصري ربنا يكرمك يا رب ويرزقك صحبة النبي في الجنة يا رب
يا رب آمين أجمعين الحاجة الوحيدة اللي اللي- أنسألك كده ما هو كان أترجى آه، الدعاء لي بالثبات على الحجاب وبالثبات على الدين الإسلام وهدي الأطفال وهدي جميع أمة محمد يا رب ربنا يا آمين رب يثبتك يا رب يا أخت فتيحة ربنا يحفظك يا رب ويبارك في عمرك ويثبتك يا رب آمين.
و- ويجعل مثواك الجنة يا رب العالمين يا ريت دعائك يا شيخ يا ريت يا ريت دعائك ربنا يكرمك يا اخت فتحة وانا سعيد والله بالاتصال دوت يعني ربنا يشرح صدرك يا رب والله الواحد يعني لما يعني آه، آه، مهما تعب في دعوته ومهما بذل ومهما سهر ومهما عمل لما بيعرف انه ربنا جعله سبب في هداية حد الواحد بي- بينسى كل التعب وكل الالم وبينسى اي اي حاجة بتحصل له وطريق الدعوة مليان بالاشواك فالواحد بينسى كل صحيح.
هذه الامور لما بيجد ثمرة طيبة للدعوة ربنا يبارك فيك يا رب الاستاذ احمد من مصر السلام عليكم ازي حضرتك يا شيخنا اقسم بالله انا بحبك في الله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يخليك يا أستاذ أحمد رب- نفسي اكلم حضرتك من زمان والله يا شيخ محمود الله يعزك ويسترك يا أستاذ أحمد اتكلم ببساطه و- وبسرعه جدا فانا نفسي اكلم حضرتك وترد عليا الصراحه لان انا ووالدتي واخواتي قاعدين قدام حضرتك الوقت وبنسمعك نعم دلوقتي يا- يا شيخ محمود يعني جيت كان ربنا كرمني بشغلانه وبعت لوالدي فلوس كتير نعم.
فابنى لي بيت اربع ادوار وجه قال لي اكتبه لك قلت له لا انا ليه اخذ غير مني مالوش ذنب اكتبه الصوت بيقطع أنا مش مش سامع الصوت كويس يا أستاذ شريف آه، لو تسمعني في الإربيس حضرتك حتى ده سامعني كويس الصوت بيقطع تقريبا آه، الموبايل حضرتك في حتة ما فيهاش شبكة كويسة فالصوت بيقطع سامعني كويس أه كده معقول اه لو سمحت يا شيخ محمود أيوة.
انا مش مع حضرتك انا كنت شغال في شغلانه ووالدي وربنا فتح عليا قوي فجه هات فلوس لوحدي فاكتب لي بنى لي بيت اربع شواطئ جه يكتبوا باسمي ترى سامعني أنا والله اللي مش عارف يا أستاذ أحمد هو في حاجة في مشكلة في الصوت أنا الصوت عمال ب- كلمة بتروح وكلمة بتيجي عندي آه، م- م- معلش يا أستاذ أحمد والله أنا آسف والله يعني عيد الاتصال تاني يا أستاذ أحمد عشان بس نسمع حضرتك آه، الأخت نوال من المغرب آه، أريد أن أبشرك ربنا يبشر قلبك بكل خير يا رب العالمين آه، أريد أن أبشرك أن الحجاب في المغرب أصبح كالعدوى بتقول يعني الحمد لله الحجاب منتشر جدا في بلاد المغرب ربنا يحفظكم واهل المغرب ناس افاضل ربنا يحفظهم آه، الاخت احلام من تونس ارجو ان تزور بلدنا وان تدعو لي بحسن خاتمه ربنا يرزقكم حسن خاتمه وان شاء الله لما الامور تهدى في تونس ان شاء الله واحنا سعداء جدا جدا ليكم ربنا يحفظكم ان شاء الله نجيلكم ان شاء الله على عيني وعلى راسي آه، اخت مدي... م- مدام صبرينا من فرنسا بتقول اريد تحيه الشيخ محمود المصري جزاك الله خير يا مدام صبرينا وربنا يثبتك ويحفظك يا رب في الغربه الأخ عمر حفيظي من المغرب جزاك الله خيرا وبارك الله لك وعليك آه، أرسل لك رسالة بكل ود وحب وإخلاص ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب العالمين الأخت أحلام آه، أهل تونس نحبكم في الله ونسألكم أن آه، ونسأل الله أن يمتعكم من نظر إلى وجهه الكريم آمين يا رب العالمين والمشاهدين كما نرجو أن تتفضلوا بزيارة بلدنا إن شاء الله قريبا إن شاء الله الأستاذ سليم حس... آه، حساني من الجزائر أحب برنامج ليلة في بيت النبي كثيرا وأتمنى أن تتحدث عن صلة الرحم احنا فعلا تكلمنا عن صلة الرحم وإن شاء الله برضو يعني محتاجين نذاكر على فكرة في مواضيع احيانا بنحتاج ان احنا نعيد الكلام عنها لان الناس محتاجه من يذكرها بها دائما زي بر الوالدين زي صله الرحم آه، زي الاحسان الى الجار الى غير ذلك ربنا يحفظكم آه، الاخت خديجه بتقول ارجو ان تقدموا حلقه عن النبي ومعامله المراه اظن احنا كلمنا تكلمنا في الجزء الاولاني من ليله في بيت النبي حلقات حوالي 50 حلقه بفضل الله عن الحياه الزوجيه والسعاده الزوجيه ومعامله الرجل للمراه ومعامله المراه للرجل استاذ حلمي او الاخت معلش مش شاف ال- من الضوء سلمى من المغرب بتقول آه، يا حبذا لو كانت احدى حلقا- حلقاتك بخصوص العمل التطوعي لخدمه الدين الاسلامي ان شاء الله نعمل فعلا حلقه عن العمل التطوعي لان احنا محتاجين بعد ثوره 25 يناير محتاجين فعلا اللي ان الدنيا كلها فيه يكون فيها ايجابيه ايجابيه لخدمه الدين ولخدمه الوطن محتاجين كل مسلم يا جماعه في كل بلد اسلامي موجوده على ارض الله انه يقدم خدمه لبلده بجد محتاجين فعلا ان احنا آه، يعني كل اهل بلد يحاولوا بقدر الامكان ان هم يرتقوا ببلدهم الاخت سميه من الجزائر السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله اني احبك في الله يا شيخ ربنا يحبك ويحفظك يا اخت سميه عندي سؤال ليك فقط اتفضلي.
عندي آه، لي عمل حادثة مرور وكانوا فيها قتلى خمسة وما قدروش يسامحونا ثم عندي سؤال إذا الدية شو نديروا بها معلش آه، آه، عند حضرتك محل ايه معلش ما فهمتش ألو ايوه ما حضرتك يا أخت سميه بس آه، ما فهمتش السؤال معلش آه، عندي أخ لي عمل حادثة مرور آه، اخ ليك آه، بيشتغل في استثمارات لا ع- عمل حادثة مرور
إيه، طب استاذ شريف معلش يوضح لي اه اخ ليك عمل حادثه مرور أها اه نعم أوه.
ربنا يعفو عنه وكان وكان في خمس قتلى في خمسه قتلى اها مم. ربنا يعفو عنه.
ولم يرضوا انهم يسامحونا يعني وه- الدية اللي يعني شو نديروا بها الدية اللي جمعوها
ربنا يحفظك حاضر يا اخت سمية. حاضر أها.
يعني, وأصلا يعني هو بالنسبة هو للطفل- هو هو خ- آه، ضرب ن- خمسه بالعربيه فماتوا صح امات كده؟
وهي آه.
وعندها وقت طويل وكي آه، تقريبا عام اللي حصلت هالحادثة وما نعم.
رضاوش يسامحونا الدية والله- اللي جمعناها وش نديروا بها نعم والله يا اخت سمية حاضر و- وعندي امانة لي تدعي لي في قيام الليل انه ربي يفرج علي ربنا يا رب يفرج عنا وعنك الهموم يا رب العالمين ربنا يحفظك يا أخت جزاك سمية.
الله خيرا الله يخليك يا اخت سمية ربنا يعزك يا رب هو طبعا في مثل هذه الامور يا جماعه آه، آه، يعني بتحسب المساله بثلاث احوال اما ان يكون السائق آه، على خطأ 100% كأن يكون معدي السرعة القانونية يكون معدي في مكان في عبور مشاة إلى غير ذلك فهنا بيتحمل الدية كاملة الدية كاملة والدية كما ذكرها الفقهاء 100 ناقة أو ما يوازي 100 ناقة لكل لكل واحد من طبعا موضوع كبير جدا أو يعني بعضهم استعاض عن ذلك بأن هو يعني يسترضي أهل القتيل ب- بما يشاءون قد يرضون بأقل من ذلك قد يقولون مثلا طب أعطنا عن كل واحد مثلا عفوا 50000 100000 إلى غير ذلك يعني يعني نتكلم عن الدية التي وردت في الشرع الشاهد في الموضوع ده, ده لو كان هو مخطئ 100% أما لو كان مخطئ 50% بمعنى أنه كان ماشي آه، آه، على سرعة آه، يعني آه، يعني عادية عالي- عالية عفوا ولكن اللي عدوا عدوا أصلا من غير ما يبصوا هم اللي فجأة رموا نفسهم قدام العربية فبيتحمل هنا نصف الدية أما لو كان الخطأ كاملا كاملا على ال- على الذين يعني قتلوا أو غير ذلك فالمسألة طبعا هنا يعني إيه يعني آه، الموضوع يعني برضو إلى حد ما بنقول هو معلوش في الوقت دوت إنه يدفع دية لكن يعني برضو بيسترد أهل المقتولين يعني من أجل تطيب خاطرهم فقط ويعني ربنا رب العالمين يحفظ جميع المسلمين يا رب العالمين كل سنة أم خالد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يعزك يا شيخ على الحركات الجميلة اللي انت بتقدمها دي الله يبارك فيك يا أم خالد ربنا يعزك يا رب لو سمحت يا شيخ انا كنت عاوز اسألك سؤال نعم يا أم خالد
احنا سبع بنات الحمد لله رب الحمد لله رب العالمين والدي ربنا احسن تربية والحمد لله ربنا حفظنا يحفظك.
القرآن مع انه مش متعلم يعني نعم ما شاء الله ربنا يأجره يا رب ويبارك فيه ربنا يهديك. بس للأسف يا شيخ هو والدي بيشرب سجاير نعم و- وساعات يعني بيصلي وساعات بيبطل الصلاة احنا احنا بصي يا ام خالد اه، مع الوالد وال- والوالده بالذات لما يكونوا واقعين في اي معصيه بناخدهم كده بقى باللين وبالرحمه بمعنى ايه الاب بيشرب سجاير فلما نيجي بقى نشوفه بيشرب سيجاره فما نجيش اه، اه، نغلظ عليه بالكلام او نقبحه او غير ذلك لا نكلمه باللين وبالرحمه ونطبطب عليه ونحاول نفهمه الحكم الشرعي ولو باسلوب جميل كده آه، يعني ب- باسلوب يعني يكون فيه رحمه و- و- وفيه ود ونفهمه مش ان احنا بنقول لك ان ده غلط ولا حرام وبس لا ده احنا خايفين عليك وبنحبك الاب لما يشعر ان ولاده خايفين عليه وبيحبوه يقينا صدقيني بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني يعني فعلا يفكر انه يبطل وبعدين واحده واحده كده معاه ان شاء الله وان ما بطلش فانتوا بلغتوا وما علينا الا ان نبلغ والا ان نوصل الحكم الشرعي ولكن بكل رحمه ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع الرفق من شيء الا شانه ربنا مين لو سمحت يا شيخ ايوه يا ام خالد اتفضلي عاوزك بس اصلا ان انا طلبت تدعو لوالدي دلوقتي عشان هو دلوقتي تعبان وفي حاله خطيره وانا خايفه يقابل ربنا دلوقتي ويكون ربنا غضبان عليه ربنا يا رب يشفي ويعفو عنه يا رب العالمين و- ويرده إلى الخير وإلى الحق ويرزقه الطاعة يا رب العالمين ويحسن ختامه وختام جميع المسلمين يا رب العالمين الأستاذ سيد من السعودية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ عليكم السلام يا أهلا وسهلا حفظك الله يا شيخنا حبك الذي احتني فيه ربنا يخليك بنتي مريضة بمرض مزمن يا شيخنا ندعو من نطلب منك الدعاء لها بالشفاء أسأل الله عز وجل أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما هي وجميع مرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم آمين آه، عاوز اكتب لها حاجة او اجيب لها حاجة تجيب لها ايراد للعلاج ده لان علاجها مكلف حوالي يمكن 500 جنيه في الشهر نعم فعاوز مثلا اكتب لها مثلا شقة بحيث ممكن تأجرها بعد انا بعد وفاته ولا حاجة نعم.
عشان تجيب لها ايرادها نعم.
تاخذ الايراد ده تجيب بيه علاج في اللي هو العلاج المزمن دواتي نعم دون اخواتها يعني انا عايزك قبل ما تعمل كده عايزك تعمل حاجه جميله قوي عايزك يا استاذ سيد آه، وطبعا سؤال حضرتك واضح ربنا يعزك انا عايزك تعمل حاجه كويسه قوي واي حد يا جماعه عنده اي حد مريض يا ريت يعمل الوصفه الجميله النبويه العظيمه داووا مرضاكم بالصدقه يا سلام آه، بس نعملها بيقين مش بتجربه احنا مش بنجرب الله لا يجرب نخرج لو حد عندنا مريض وناخد مبلغ ونشوف حد فقير ونعطيه المبلغ من غير ما نعد حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه وقدمها صدقة كده بنية الشفاء والله العظيم يا جماعة ناس كتيرة مش عايز أقول كلمة جربت لكن أصل يعني هي هي لازم تكون بيقين في الله بس هم فعلا جربوا الموضوع ده ولقوا الموضوع ده بفضل الله سبب للشفاء بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يشفيها ويعفو عنها يا رب العالمين الأستاذ محمد من مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ يا أهلا وسهلا ليا حبك في الله والله أحبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك كيف حالك؟
الحمد لله أخويا وحبيبي ربنا يعزك
آه، كان عندنا كان عندنا حوالي عن 30 نعجة فقلنا في نعجة لله
نعم
بقول لك كان في عندنا حوالي عن 30 نعجة أيوة فقلنا فيهم واحدة لله اللي هتجيبه هن- هنخليها لله فالأحسن إن احنا نذبحها ونفرقها ولا ن- ننفق نبيعها وننفق آه، فلوسها لله والله لو حبيت ان انت تكرم بيهم اسر فقيره يعني انت قلت كل ما تنتجه هذه النعجه آه، يخرج لله صح كده خلاص خد آه، آه، ال- النتاج بتاعها اذا كان مثلا آه، خلفت ثلاثة أربعة وبس بعد ما يتموا بقى فترة الرضاعة الأولانية دي طبعا هم في الغالب لما بيتولدوا بيحتاجوا يرضعوا فترة كده يعني أول بس ما يشدوا حيلهم كده وزع على كل أسرة فقيرة نعجة لعل وعسى ربنا يأجرك ب- بفضله عايز أقول حاجة صغير خالص عايزين نقول يا جماعة ما ننساش بقى الواجب والواجب المرة دي محتاج نركز فيه شوية أو أول حاجة رقم واحد المحافظة على صلاة الفجر لأن فعلا صلاة الفجر من أعظم أسباب التمكين لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الرجل اليهودي للمسلم قال له نعلم أنكم ستقتلوننا وتنتصرون علينا ولكن لن يكون ذلك إلا إذا استوى عدد مصليكم في يوم الجمعة مع عدد مصليكم في صلاة الفجر يبقى رقم واحد عايزين نحافظ على صلاة الفجر رقم اثنين نكتر من الاستغفار ومن الصلاة على النبي لأن الاستغفار والصلاة على النبي من أسباب تفريج الهموم بفضل الله سبحانه وتعالى رقم ثلاثة ودي مهمة قوي عايزين حملة التأمين على العبادة بمعنى لو كل بلد من بلاد المسلمين يا جماعة فيها 5% 5% فقط بيصلوا وبيعبدوا ربنا 5% من نساء المسلمين لابسين حجاب لو ان 5% فقط من كل بلد ملتزمين لو كل واحد اشتغل على حد هيبقى كده هيبقى كام 10% صح كده يعني لو انا بصلي ورحت منشن على واحد جار ليا ما بيصليش وباسلوب جميل وبالدعوه وال- والمعامله الطيبه والهديه البسيطه وشريط عن عن ترك الصلاه او او عن الص- أو- او عن تحبيب الناس في الصلاه وعن ذكر الجنه وكان وكنت انا سبب في ان الانسان ده يصلي يبقى انا ضمت لي واحد حضرتك لابسه حجاب باسلوب جميل وبهديه طيبه وبالمعامله الحسنه والدعوه الرحيمه ربنا جعلك سبب في ان واحده تلبس حجاب يبقى انت كده ضميتي ليكي واحده لو كل واحد قدر بفضل الله انه يضم له حد دي بيس- بيسموها آه، التامين على العبادات داخل علينا رمضان ق- هيقرب خلاص اهو لو انا ربنا جعلني سبب في ان واحد يصوم ويلتزم هو يبقى ده التامين على العبادات لو الخمسة في المية دعوا خمسة في المية بقينا عشرة في المية ملتزمين العشرة في المية اشتغلوا على عشرة في المية بقينا عشرين في المية مع مرور الوقت ست شهور سبع شهور سنة بالكتير هتلاقوا الأمة الإسلامية كلها التزمت ديت إيه، أمانة في عنق كل مسلم وكل مسلمة بالله عليكم اجتهدوا في الدعوة إلى الله يعني فعلا كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعني كل أتباع النبي لازم يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الإمام ابن القيم فإن كنت من أتباع النبي حقا فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعايزكم تبعتوا لي آرائكم ومشاركاتكم حول الموضوع ده بالذات التأمين على العبادات على الصفحة الخاصة بالشيخ محمود المصري على الفيسبوك ربنا يحفظنا ويحفظكم في نقطة أخيرة عايز أقولها بالنسبة للتعديلات الدستورية بالنسبة للتعديلات الدستورية اللي الناس بتسأل عنها يا جماعة آه، والتصويت عليها هيكون يوم السبت إن شاء الله أنا عايز كل الشعب المصري ينزل بالنسبة للتعديلات الدستورية ويقول نعم للتعديلات الدستورية لأن فيها غنائم بالنسبة لنا بفضل الله فيها غنيمة عظيمة جدا رقم واحد ان التعديلات الدستورية ألغت قانون الإرهاب اللي هو رقم اللي هو المادة رقم 179 اللي هي الأحكام الاستثنائية فأصبح الحكم فيها للقضاء يعني مش من حق حد يجي يعتقلك يفتشك يخش شقتك يعم- يتحكم في وظيفتك أو في دراستك أو غير ذلك أصبحت فعلا مصريا حرا فده أول حاجة وأعظم غنيمة إن اتلغى قانون الإرهاب رقم اثنين البقاء على المادة الدستورية الثانية اللي هي أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع فالمادة أصبحت ثابتة في هذا الدستور رقم ثلاثة وهم أربع حاجات آه، هم في حاجات كتيرة بس أنا أهم أربع حاجات تحديد مدة الرئاسة الأربع سنوات فقط لا تجدد إلا فترة واحدة بذلك تصبح مصر أكثر ديمقراطية من أمريكا نفسها لأن في الوقت دوت الرئيس لن يستطيع أن يكون حاشية خلال هذه الفترة القصيرة بل سيسعى لإرضاء شعبي وإكرام شعبي بدلا ما يسعى لنفسه ولحظوظ النفس رقم أربعة ان الاشراف القضائي في الانتخابات او على الانتخابات هيكون بعيدا عن وزارة الداخلية مسألة مهمة جدا عايزين كل المصريين ينزلوا ان شاء الله في التصويت على ال- التعديلات الدستورية والكل يقول نعم ان شاء الله لنا خطوة طيبة ان شاء الله نحو فعلا حياة آه، نتنفس فيها أنفاس الحرية في بلدنا الغالية حاجة تانية صغيرة خالص قبل ما آه، يعني قبل الدرس ما ينتهي ان ان شاء الله آه، بالنسبه للاخوه والاخوات اللي بيسالوا عن دروسي ان شاء الله يوم السبت القادم السبت اللي جاي ده على طول بعد صلاه العشاء ان شاء الله عندي درس في كفر الشيخ في منشاه عباس في مسجد الفتح بعد صلاه العشاء يوم السبت القادم ويوم الاحد اللي هو بعديه على طول بعد صلاه المغرب في مسجد قباء في التجمع الخامس بجوار سوبر ماركت المحمل اعيد مره ثانيه اخيره يوم السبت يوم السبت حاضر يوم السبت في كفر الشيخ في منشأة عباس في مسجد الفتح ويوم الأحد في مسجد قباء في التجمع الخامس ده يعني معانا معانا أستاذ محمد بن مصر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ازيك يا شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا آه انا عايز انا بحبك في الله حبك الذي أحببتني فيه ربنا يعزك
انا عايز اقول لحضرتك على صلة الرحم عايزك تتكلم على صلة الرحم أه نعم أنا بتكلم عن بر الوالدين وعن صلة الرحم مهمة طبعا
لان في مش يعني مشاكل يعني يعني في مصر في مشاكل كتيرة قوي في صلة الرحم دي الناس ما يعني مش بتحب بعض زي الاول كده لا دلوقتي زي والله زمان.
الحب الحب ابتدى يرجع مرة تانية والله يا أستاذ محمد بجد والله بعد بعد ثورة 25 والله أنا حاسس من جوايا وأنتوا أكيد حاسين كلكم إن بجد بدأ في حب بين ال- يعني بين المصريين بشكل جميل توافقني؟
حض- حضر- حضرتك عشان آه، في يعني اللي هو المشاكل اللي هي اللي- يعني ايه في ال- في العيله عندنا في مشاكل كتيره قوي يعني بين الاخوات بين ابويا وعمي وحاجات زي كده نعم طيب يا استاذ محمد عايز اقول لك حاجه انا عايز اقول لك حاجه لو في مشاكل بين اخوك وبين عمك ما ما كل واحد كده يعني انا عايز اقول لك حاجه برضو يعني ال- العم بمثابه وبمنزله الوالد يبقى احنا النهارده آه، استاذ محمد سؤال حضرتك واضح طبعا يبقى احنا النهارده ما نجيش نقول للعم تعالى صالح ابن اخوك من باب اولى بقى يعني ان احنا نكبر هؤلاء و- وليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف تعاليمنا حقا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ال- ال- ال- اخو حضرتك لازم يروح يصالح عمه ويسترضي ويرضيه ويكرمه وياخد له هديه وي- ويتالف قلبه صله الرحم صلة رحم من من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه والحديث في البخاري ومسلم يبقى احنا نكرمهم وحتى لو كان العم أساء لنا وحتى لو كان القريب أساء لنا حديث رواه مسلم جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي قال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك أخويا وحبيبي ما ننساش الواجب حافظ على صلاة الفجر الاستغفار والصلاة على النبي التأمين على العبادة كل واحد فينا أمانة في عنقه أنه يجتهد في الدعوة إلى الله بتوزيع شريط بتوزيع كتيب بدلالة على محاضرة أو على برنامج زي دوت ونحاول نتألف قلوب الناس بالهدية الطيبة عشان يلتزموا وبذلك تنحصر دائرة الفساد وتتسع دائرة الصلاح ربنا يستخدمنا وإياكم في الدعوة إليه سبحانه وتعالى ويجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى ولقائنا يوم الثلاث القادم إن شاء الله مع ليلى في بيت النبي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته